بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد ان شاء الله باذن الله النهاردة هنتكلم عن سورة الاسراء اللي هي اخر سورة في الشوط من يونس للاسراء اللي نزل في اخر مكة وهنتكلم ان شاء الله يا جماعة كمان عن سورة الكهف لان الاسراء والكهف هم اللي هنسمعهم الليلة باذن الله في التراويح بس الكهف بداية شوط جديد سورة الاسراء بتتكلم عن ايه كلمة الاسراء نفسها دلالة على ايه ورمز الايه الاسراء ده الحدث اللي النبي عليه الصلاة والسلام راح ام كل الانبياء في المسجد الاقصى فيه يعني رمز الامامة في الدين فحادثة الاسراء هي رمز للامامة في الدين هو ايه الموضوع يا جماعة الوقت الشوط ده واحنا بن بنختمه بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين ناخد بالنا ان نعيش في جو هذا الشوط يعني لما ربنا يقول فاستقم كما امرت يعني ايه فاستقم كما امرت يعني انت الوقت واحد اهو وراك مذاكرة ووراك دنيا ووراك دعوة ووراك عبادة ووراك طلب علم طب يا رب اعمل ايه في كل ده انا مش قادر ان انا اجمع ما بين الدين وبعضه فانت عايش في ان فعلا المطلوب حاجة عالية طيب الوقت يا رب انا هاجي على نفسي وهستحمل وهنفذ المطلوب مني ولكن مش المطلوب مننا يا جماعة ان احنا في المرحلة دي نثبت على امر ربنا عشان خايفين من ربنا بس او عشان يعني ايه خايفين احسن ربنا ي... لا يا جماعة لازم نطيع ربنا باحسان يعني انك تدعو بحب انك انت تقوم الليل بحب وبتعظيم لله سبحانه وتعالى انك تبقى انسان محسن في طاعتك لله عشان كده اخر سورة النحل ربنا بيقول ايه اخر سورة النحل يا جماعة ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فربنا قال ان معيته مع المحسن جه اول الاسراء حادثة الاسراء اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي من هذه المعية ان انا هخليك امام في الدين او هخلي المسلمين ائمة في الدين كذلك في اخر سورة العنكبوت ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع مين المحسنين يعني برضو ربنا في اخر العنكبوت قال ان معية الله مع المحسنين اول سورة الروم اللي بعد العنكبوت ربنا قال ايه ربنا قال غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ويومئذ يفرح المؤمنون يبقى امامة الدنيا يبقى المعية اللي جت اخر سورة النحل افتتحت السورة اللي بعدها بامامة الدين والمعية اللي جت اخر سورة العنكبوت افتتحت السورة اللي بعدها وهي سورة الروم بامامة الدنيا كان ربنا بيقول ان الاحسان لو انتوا احسنتوا فعلا في الامتثال لامر الله هرفعكوا لامامة الدين وهرفعكوا لامامة الدنيا سورة الاسراء يا جماعة جاية العنوان بتاعها من اولها اللي هو الاسراء رمز الامامة للدين كان ربنا من اولها كأن ربنا سبحانه وتعالى من اولها بيعرفنا اذا احنا احسننا في دين ربنا ربنا هيرفعنا قد ايه الموضع بتاع سورة الاسراء جاي في اخر الشوط ليه لان كل الشوط ده بيتكلم عن ازاي انك انت تدعو وازاي انك تعبد وازاي انك تستقيم على امر الله وازاي انك انت تبقى بطل من ابطال الدين كأن ربنا بيقول لك حاجتين الحاجة الاولانية ان اوعى تنفذ الامور دي الا باحسان يعني ايه الاحسان هنتكلم الوقت يا جماعة ازاي ان سورة الاسراء بتتكلم عن تحقيق الاحسان موضوع سورة الاسراء تحقيق الاحسان اللي لو انت حققته معية ربنا هديك تيجي الحاجة التانية اللي سورة الاسراء جاية في اخر الشوط عشانها كأن ربنا بيقولك لو انت نفذت الاوامر بتاعت الشوط ده هترفع للامامة في الدين وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون سورة الاسراء بتتكلم عن الاحسان في دين ربنا ايه هو الاحسان الرسول بيقول الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه لما انا اشوف اللي قدامي اللي امرني بالامر امتى لما اكون شايفه أنا ازود في تنفيذ الامر يعني امتى يعني مثلا الاب لما يشوف اولاده يقوم ينشط في الشغل قوي ليه لانه بيفتكر انه بيشتغل عشانهم يبقى يا جماعة ان تعبد الله كأنك تراه ده مقام الحب والتعظيم لما تكون بتحب اللي قدامك او بتعظمه لما يأمرك بامر لما تشوفه عزيمتك على تنفيذ الامر تزيد طب فان لم تكن تراه فانه يراك ده مقام الخوف والرجاء بقى الخدامه اللي بتمسح في البيت وجه صاحب البيت دخل تقوم تعمل ايه تنشط قوي ليه عشان خايفه احسن يقول لها انت ما بتشتغليش حلو وفي نفس الوقت نفسها انه يزود لها في المكافاه بتاعتها او الاجر بتاعها الموظف لما مدير الشغل ينزل يفتش على الموظفين يشتغل كويس قوي ليه خايف احسن يديله خصم وفي نفس الوقت نفسه انه يتقرب للمدير يبقى فانه يراك دي اللي هي مقام الخوف والرجاء يبقى الاحسان انك لما تطيع لما تنفذ الاحكام لما تدعو الى الله لما تعبد ربنا لما تعمل اي امر من امر ربنا يبقى قلبك فيها اربع حاجات حب الله تعظيم الله الخوف من الله الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى الصورة بتزود لنا في اولها كمان حاجتين واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا التوكل ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا يبقى ربنا بيقول انا اريد انكم تنفذوا كل اللي طلبته منكم في الصور اللي فاتت وفي قلوبكم ست حاجات تجاه الله حب تعظيم خوف رجاء شكر توكل هو ده موضوع الصورة باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة من اولها سبحان الذي اسرى بعبده انت تعرف قدرة الله قد ايه قدرة ربنا ديت هتشوف بسببها ايات لم تكن تتوقعها ولا تتصورها لو انت احسنت واستقمت على امر الله سبحانه وتعالى اول حاجة ربنا بيتكلم عنها في سورة الاسراء الاساءة قبل ما اتكلم على الاحسان اتكلم على الاساءة اساءة بني اسرائيل وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين معاهم التوراة معاهم النور اللي ربنا نزله لهم ومع ذلك اساءوا افسدوا في الارض مرتين ربنا انتقم منهم في المرة الاولى رجعوا برضه في الافسادة التانية اللي بيعملوها الوقت في فلسطين وامددناكم باموال اموال ما لا حصر لها رؤوس الاموال في العالم كلها يهود وبنين بقوا 20 مليون بعد ما كانوا كام وجعلناكم لكم اكثر نفيرا كلمة النفير دي تفكرك بالقوة الاعلامية الهائلة بتاعت اليهود مسيطرين على الاعلام بتاع العالم ووكالات الانباء بتاعت العالم ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها بس للاسف هيسيئوا عشان كده لما هيجي وعد الاخرة الحرب التانية اللي بيننا وبين اليهود باذن الله ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد دخول المسجد الاقصى ولعل في هذا اشارة ان المسجد الاقصى ممكن يتاخد مننا يا جماعة في ايد اليهود ونرجع نسترده تاني وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا هيهدوا كل الافساد اللي انتوا رفعتوه كل الافساد اللي انتوا علتوه يبقى بداية الصورة نموذج الاساءة الناس دي اساءت ليه عشان حب الدنيا عشان كده باقي الصورة عبارة عن كيفية تحقيق الاحسان من خلال ثلاث حاجات اول حاجة علاج حب الدنيا في القلب الشوط اللي بعد كده علاج حب الدنيا في القلب ليه لان السبب في اساءة بني اسرائيل حب الدنيا لو احنا عايزين نحسن لازم الاول لازم الاول حب الدنيا يخرج من قلوبنا وازاي هيدخل قلبك حب الله وانت بتحب الدنيا ازاي هيدخل قلبك تعظيم ربنا وانت بتحب الدنيا ازاي هيدخل قلبك مشاعر الاحسان وانت في قلبك الدنيا يبقى لازم التخلية من حب الدنيا قبل التحلية بمشاعر الاحسان الشوط بتاع حب الدنيا ربنا بيقول فيه يا جماعة من اول ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى طب يا رب بتجيب سيرة القرآن في شوط حب الدنيا ليه لانه علاج حب الدنيا وطول الصورة ربنا بيتكلم عن القرآن كتير جدا كأن ربنا بيقول لك ان تحقيق الاحسان لن يكون الا من خلال القرآن باذن الله ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا الخوف والرجاء الترغيب والترهيب اول علاج لحب الدنيا في القلب ذكر الدار الاخرة ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير جاهل ما هوش عارف الفرق بين الخير والشر ممكن قاعد يرفع ايده يا رب اديني الحاجة الفلانية اديني الحاجة وهي هيبقى فيها تضييع حياته فربنا بيقول لك ان حب الدنيا في الانسان ممكن يضيع حياة الانسان بسبب حبك للدنيا تضيع الدنيا بعد كده ربنا بقى بيذكر ايات كتير جدا كل ايه فيها فيها علاج للدنيا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة بيفكرك تاني بالاخرة ولا بيحصل في الاخرة انت اللي هتحاسب نفسك في الاخرة وانت اللي هتحكم على نفسك بعد كده ولا تزر وازرة وزر اخرى عاقبة الذنب عليك لوحدك في الاخرة محدش هيشيل عنك حاجة محدش هيشيل عنك اي ذنب ومن ضل فانما يضل عليها يعني ايه يضل عليها يا رب يعني ذنوبك عليك في الدنيا وفي الاخره يعني ايه يعني واحد يجي يقول لي ولا اغاني حرام ولا حلال اقول له يا ابني القضيه مش قضيه حرام ولا حلال قبل ما تكون الموضوع خط خطر على قلبك يقول لي يعني حرام ولا حلال هو يا ابني تربيه تعبان في بيتك حرام ولا حلال هي قضيه انت ما بتربوش عشان هو هو حرام ولا حلال طب ما بالك لو ربيت التعبان ده في قلبك فما بالك لو التعبان ده قرص قلبك وبس السم في قلبك ما بالك لو ربيت هذا الثعبان في قلبك فهذه المعاصي بتسمم قلب الانسان بتحول قلب الانسان لقلب مسموم خلاص ما يقدرش نعرف ربنا بعد كده سبحانه وتعالى ثم يذكر الله اهلاك القرى بسبب المعاصي كان الله يقول ان عاقبه الذنب في الاخره فرديه لا تزر وزر وزر اخرى عليك انت ولكن عاقبه الذنب في الدنيا جماعيه اهلاك القريه كلها بسبب ذنوب الفسقه الذين فيها من كان يريد العاجله عجلنا له في عايز البتاعه دي شويه الحشيش اللي بيطلع وبعد كده يموت ده الزهره اللي بتقعد لها يومين وبعد كده تموت خدها من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء مش هتاخد غير المكتوب ليك لمن نريد وكمان مش لاي حد طلبها يعني ممكن اسيب رأي ربنا عشان الدنيا وما اخدش الدنيا اه وما تاخدش الدنيا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا طب ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها السعي المخصوص بتاعها مش اي سعي السعي اللي على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا اسمع بقى كلا اللي طلب الدنيا واللي طلب الاخره نمد من عطاء ربك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يعني ايه يعني الدنيا في السكتين والدين في سكة واحدة يعني سكة ربنا فيها الدنيا المؤكدة والدين والاخرة المؤكدة وسكة الدنيا ما فيهاش دين وقد تأخذ الدنيا وقد لا تأخذها انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض شوف اللي راكب عربية مرسيدس كده وجي واحد طوق له العربية ومسحها مد ايده خد ربع جنيه ومشي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا يبقى علاج حب الدنيا اول حاجة لازم قلبك يسلم من الدنيا عشان مشاعر الاحسان تدخل في قلبك الشوط الثاني اللي بيتحقق به الاحسان الطاعات بقى اللي المفروض لو انت عملتها لو انت عملت هذه الطاعات ما هو الاحسان هو ايه ان اطيع الله وانا المشاعر اللي انا بتكلم عليها دي في قلبي يبقى الاول ايه اطيع الله في ايه لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا اول حاجة العقائد تاني حاجة المعاملات بر الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك عندك في بيتك انت مش يبقى والدك والدك عندهم سبعين سنة وانت عايش مع مراتك ومع عيالك واللي يحصل لهم يحصل لهم مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة لما الراجل يكبر يبقى زي ما شالوك وانت صغير تشيلهم وانت كبير اما يبلغن عندك عشان كده ربنا بيقول وصاحبهما في الدنيا يعني يبقوا اصحاب الاصحاب دول اللي رايحين مع بعض جايين مع بعض يعني مش تتصل بهم كل اسبوع مش تفوت عليهم كل شهر مش تفوت لا ده انت يوميا تبقى معاهم على اتصال وعلى زيارة وعلى قضاء حوائج يبقى ده هو بر الوالدين الحقيقي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ارتباط الاثنين ببعض التوحيد وبر الوالدين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما النهر اللي هو الشق عشان كده نهر النيل يعني الشق اللي الميه بتجري فيه عشان كده سموه النهر ولا تنهرهما كانك لما تقول لهم كلمه وحشه على الكبر بعد ما هم بقوا محتاجين لك وكنت زمان انت اللي محتاج لهم كانك بتشرخ نفسيتهم بتشق نفسيتهم فربنا بيوصي الانسان بالوالدين ثم ات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل هو القواعد دي يا جماعه الاحكام دي سبب غيابها ايه اللي بيحكم وابوه عشان ايه مشغول في اكل عيش عياله يعني بسبب الفلوس طب اللي ما بيديك ما بيبرش قرايبه وما بيدهمش حقهم الفلوس يبقى فتنه الفلوس طب بعد كده ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط قضيه الفلوس وفتنه الفلوس البخيل المخطر او اللي قاعد يصرف بدون حساب برضه فتنه الفلوس ولا تقتلوا اولادكم خشيه ايه املاق يبقى برضه خوف الفلوس هو اللي خلى الانسان يقتل ابنه ولا تقربوا الزنا يبقى مش الفلوس بقى دي النساء بقى يبقى مش فتنة المال فتنة النساء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق 99% من جرائم القتل بسبب حاجة من اتنين يا اتنين بيتشكلوا على واحدة والعياذ بالله يا اما شكل على الفلوس وطلب للمال وقتل اثناء سرقة من اجل المال يبقى برضه فتنة المال وفتنة النساء ولا تقربوا مال اليتيم الفلوس وفتنة الفلوس ولا تقف ما ليس لك به علم الفضولية بتاعت الناس وتتبع عورات بعض وكل واحد عايز يعرف التاني عنده ايه من شهوات الدنيا وعنده ايه من نعيم الدنيا حب الدنيا اللي في القلب ولا تمشي في الارض مرحا انت مت... انت مستكبر على ايه انت طالع فيها على ايه لابد ان معاه شويه فلوس مستكبر فيهم وفرحان بسببهم يعني الشوط ده كله الاحكام بتاعته الرابط ما بينها فتنه المال وفتنه النساء يبقى اللي وقع الانسان في كل المعاصي دي فتنه المال وفتنه النساء يبقى ربنا لما جاب شوط حب الدنيا قبل شوط الاحكام دهيت جابه ليه لان سبب الوقوع في كل الاحكام دهيت هو حب الدنيا فلازم الاول قلبك يخلو من حب الدنيا عشان لما ربنا يقول لك اعمل الكلام ده تقول سمعا وطاعة يا رب يبقى عشان كده حب الدنيا جاء قبل هذا الشوط خدوا بالكم يا جماعة فتنة المال والنساء ربنا هنا بيقول ان هي اهم سبب لتضييع اخرتك وفي سورة النساء قلنا بدأنا بفتنة المال والنساء سورة النساء كانت بتتكلم عن اسباب هدم المجتمع فقلنا ان هي اهم سبب لتضييع المجتمع فتنة المال والنساء تضيعك وتضيع البلد كلها اللي انت عايش فيها المفتون بالمال والمفتون بالنساء ده بيضيع اخرته وبيضيع دنيته واخرة الناس من حواليه فجاءت من قبلها حب الدنيا لان السبب العلاج لهذا الامر هو حب الدنيا يبقى دي الطاعات والتكاليف الشوط الثالث بقى يا جماعة نركز في دي بقى نركز لان صورة الاسراء من الصور اللي التبس ترابطها على كثير جدا من الناس كثير جدا من الناس يقول لك ايه الموضوع بتاع صورة الاسراء يعني يعني تلاقي في مشك... اشكالية كبيرة في بعض الكثير من كتب التفسير ايه الرابط ما بين الايات صورة الاسراء الشوط الثالث ده كله بقى بيقول لك ان المشاعر الستة اللي احنا قلنا عليها لازم تملى قلبك انا هقول لكم شوط شوط وبعد كل شوط انتوا اللي هتقولوا بنفسكم ربنا بيقول لنا لازم نحس تجاوب ايه في هذا الشوط اول شوط افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما عظمة مقام الله ازاي تقولوا على ربنا كده قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لو كان معاه آلهة ما كانوا سابوا العرش العظيم ده ربنا مستوى عليه وحده سبحانه وتعالى عظمة عرش الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تس... شايف عبودية كل الله بقى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم شايف الآية ديت ما, ما بترجفش قلبك وانت بتسمعها تسبح مسمع تسبيح الكون كله من حواليك تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما ده حليم على معاصيكم قوي العظيم ده هو انتوا بتعصوا سايبكم انه كان حليما غفورا يبقى عظمه قدر الله سبحانه وتعالى الكون كله بيعظم الله واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا عظمة كلام الله اللي, بي... اللي بيحفظ قلبك من اي شر ومن اي سوء ومن اي شهوة وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا لا ده انتوا مش كونوا ترابا وربنا يبعثكم ده انتوا كونوا حجارة او حديد زي الحفريات اللي بنوها زمان انسان متحجر انسان بقى حديد من كتر ان هو اتدفن في بيئة قعد يترسب الحديد فيها جواه يلاقوه كده كونوا حجارة او حديد او خلقا مما يكبر في صدوركم او اي حاجة فسيقولون من يعيدنا بقى اذا كان واحنا تراب قلنا مش هيقدر او مش هيبعد يبقى واحنا حديد هيبعتنا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة عظمة قدرة الله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فوريا اول ما يدعوكم لك بس كن كل يقوم من القبور وتظنون ان لبثتم الا قليلا يبقى دي يا جماعة ظهور عظمة الله المطلقة في الاخرة وعظمة قدرة الله الشوط ده بيتكلم عن اي صفة من صفات الاحسان تعظيم ولا حب ولا خوف ولا رجاء ها عظمة الله يبقى التعظيم يبقى اذا اول شعور من مشاعر الاحسان الايات بتوجهنا اليها تعظيم الله شوف الشوط اللي بعد كده بقى ربكم اعلم بكم ان يشأ يعذ ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم ممكن يوديك جهنم ممكن يوديك الجنة وما ارسلناك عليهم حفيظا وما ارسلناك عليهم وكيلا وربكم اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا اسمع قل ادعوا الذين زعمتم من دونه اللي انتوا قاعدين تقولوا عليهم يا بدوي ويا ويا طهره ويا هبل ويا مناه ويا فلان وكل الالهه بتاعتكم اللي انتوا قاعدين تعبدوها من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الب... ال- الناس اللي انتوا قاعدين تدعوهم دول دول كانوا اصلا ناس صالحين بيدعوا ربنا وكل حياتهم يا رب دخلنا الجنه ويا رب نجينا من النار يعني كانوا مفتقرين ان ربنا ين- ينجيهم وان ربنا ما يعذبهمش تيجوا انتوا تروحوا للفقير تطلبوا منه اللي كان واقف بيشحت على باب الله اياه اللي كان بيسال الله اياه اولئك الذين يدعون هم دول اللي بيروحوا يقولوا له مش فين ابني و- ي- يبتغون الى ربهم الوسيله كان كل حياتهم اوصل لك ازاي يا رب ايه الوسيله اللي اوصل لك بها يا رب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الخوف والرجاء اهو يا رب دخلنا الجنه ويا رب نجينا من النار ان عذاب ربك كان محظورا و واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا التخويف يبقى ربنا بيخوف الناس بس بي- في الاية اللي قبل اللي قبلها ربنا بيقول ايه ربنا بيقول وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا ربنا بيخوفنا بعذاب الدنيا قبل عذاب الاخرة وبعذاب الاخرة بعد عذاب الدنيا الصوت ده يا جماعة بيتكلم عن اي شعور من مشاعر الاحسان ها الخوف والرجاء يبقى الاولاني بيتكلم عن تعظيم الله الثاني بيتكلم عن الخوف والرجاء شوف بقى الشوط اللي بعد كده قول الله سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال أأسجد لمن خلقت طينة قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي انت رفعته عليا ليه ده انا قاعد اعبدك بقالي سنين ترفعه عليا ليه تكريم الله للانسان والنفخ فيه من روحه وبعد كده يخلي الملائكة تسجد ليه وبعد كده جبريل لما يحقد عليه يقول أرأيتك أرأيتك أرأيتك يعني هخلوا لك فرجة أرأيتك مش أرأيت أرأيتك شفت هو بقى الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته يعني زي ما بيحتنك البهائم بيتركب اللجام في رقبتها وتتساق أنا هسوقه هخليهم ماشيين مضحكه في الشوارع هخلي الولد ماشي في الشارع البنطلون بتاعه وسع كده اهو والقميص بتاعه معرفش ايه وهخلي عامل شعره في شكله ايه ولابس جزمه لونها ايه مضحكه وهو ماشي بيتهيأله ان هو كده انا هخليهم لك مضحكه الشيطان بيقول لربنا كده لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واشلب عليهم بخيلك ورجلك خيلك ورجلك ده الشيطان جاي لنا بجيش بقى يا جماعه اه جاي بجيش جاي بجيش ده مجاهد اه جاي جاهد الشيطان جهاده اضلال الانسان والعياذ بالله وظيفة عمره اضلال الانسان والعياذ بالله فربنا بيقول شوف انا كرمتكم قد ايه وهو عايز يهينكم قد ايه اعرف مين حبيبك ومين عدوك اعرف مين حبيبك ومين عدوك واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه الايه اللي قبلها ربكم شوف شوف الاسلوب الود ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله يا انه كان بكم رحيما شوف ربك عمل لك ايه واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه مين اللي بينجيك لما بتحتاج مين اللي بينجيك لما بتتزنق غير ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقول افتكر رحمتي بيك وافتكر نعمي عليك وافتكر تكريمي ليك وافتكر فضلي عليك افتكر كل الكلام ده اهو ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر كان ممكن تسافر على رجليك وتمشي على رجليك ده, ده ربنا ما رضاش انك انت تمشي على رجليك في الارض وفي البحر حملك في دي وفي دي كان ممكن لو عايز تسافر اي بلد بينك وبينها بحر تعوم شاف تكريم ربنا وشاف رحمة ربنا سبحانه وتعالى وحملناهم في البر والبحر وف- ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كل ده يدفعك لحب الله ويدفعك لشكر الله يبقى الحب والشكر اللي شوف بيحصل ايه في الاخر بقى يوم ندعو كل اناس بامامهم الاية دي فيها احلام الانسان الاربعة انك تدعى يوم ندعو كل اناس بامامهم مين امامك مين اللي هتدعى ورا يوم القيامة مين اللي هتيجي ورا يوم القيامة فمن اوتي كتابه بيمينه الحلم الثاني انك انت تؤتى كتاب بيمينك الحلم الاولاني يبقى عملك يبقى امامك يبقى عملك رسول يبقى ورا رسول الله يبقى قو- امامك يوم القيامه رسول الله يبقى عملك يوم القيامه وصحيفتك يوم القيامه هي وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم الثاني انك تاخذ كتابك بيمينك الحلم الثالث فاولئك يقرؤون كتابهم الايه اللي بعدها ايه ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى يبقى كلمة اقرأوا لك تمام ده يعني مش هيتعمى في الاخرة تبقى انسان بصير وربنا منور لك في الاخرة لا انت معمي ولا انت في حواليك ظلمات فانت ما انت لا يبقى انت انسان بصير في الاخرة ولا يظلمون فتيلا بكل جلسة ضحى تاخدها تاخد حجة وعمرة بكل 12 ركعة نفل تاخد قصر في الجنة بكل سبحان الله العظيم وبحمده ناخد دخل في الجنة يبقى تاخد ثوابك على كل عمل عملته ربنا يتقبله منك باذن الله طيب ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى يبقى تكريم ربنا لو انت شكرته هيرفعك في الاخرة ولو انت ما شكرتوش هيخفضك في الاخرة بعد هذا التكريم يبقى الشوط الثالث الحب والشكر احنا قاعدين نقول يا جماعة الصورة طوفان من المشاعر سورة يونس دي سورة الاسراء عبارة عن ايات كل آية الاية دي عن حب الله والاية دي عن عظمة الله والاية دي عن الخوف من الله والاية ديت عن شكر الله والاية ديت عن رجاء في رحمة الله والاية دي في التوكل على الله الست مشاعر بتوع الاحسان كل اية تبع شعور من المشاعر ده ايه طوفان رحمة في الصورة طوفان الصورة من اولها لاخرها الاسراء كان رحمة من الله بالنبي عليه السلام في وقت الشدة بل القرآن كان رحمة من ربنا لو راقبت لفظ الرحمة في الصورة من اولها لاخرها هتحس ان صورة الاسراء دي طوفان رحمة ليه عشان حب الله سبحانه وتعالى فكل كلمة فيها تبع شعور من هذه المشاعر الستة في وسط الصورة بقى لازم تثبت على المشاعر دي ولازم تثبت على الاحسان ده فربنا مديك الروشتة الربانية بقى مديك ال- ال- البرنامج الايماني اللي لو انت عملته تثبت على هذه المشاعر وعلى هذا الاحسان وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذك خليلا بس انت بس ايه يعني سيبك بس من الحاجات الشديده اللي في الدين دي وهيحبوك قوي تنازل عن بعض ثوابت الدين وهم هيحبوك قوي واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك اول سبب تثبيت الله عشان تثبت اول سبب ان ربنا هو اللي يثبتك سبحانه وتعالى النبي نفسه عليه الصلاه والسلام كان محتاج تثبيت الله انت بقى محتاج تثبيت من الله قد ايه النبي نفسه عشان تعرفوا يا جماعه ان بعض الدعاء اللي بيميع الدين دي فتنه عظيمه فتنه عظيمه النبي نفسه عليه السلام ربنا حذره منها مرات عديده جدا في كتابه اوعى تتنازل عن مبدا اوعى صدرك يضيق باي مبدا من مبادئ الدين اوعى تخبي حته من الدين اوعى تدهن فيدهنون اوعى اوعى تبدل ولا تغير في اي حاجه من الوحي فتنه عظيمه لان في اوقات الازمات بيبقى الداعيه هيتخانق عايز ينصر الدين باي حاجه فيبدا يتنازل يبقى اول ثبات ان ربنا اللي يثبتك بعد كده اقم الصلاه لدلوك الشمس على فكره كانت الصلاه لسه مفروضه لان الصلاه فرضت بعد الاسراء والمعراج على طول فصلاه الفريضه اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل ال- ال- ال- الصلوات اللي هي فرائض بقى بتاعت اليوم كله وقران الفجر اللي هو القران اللي بيقرا فين في صلاة الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يبقى اول حاجة ص- بعد تثبيت الله صلاة الفرائض الحاجة التانية ومن الليل فتهجد به نافلة لك قيام الليل الحاجة التالتة وقل رب ادخل آه الدعاء الحاجة التالتة دعاء الله رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق لعل مدخل الصدق كان ولعل مخرج الصدق كان ايه يا رب افتح لي باب دعوة يا رب زي ما ربنا فتح المدينة وخرجني من الارض اللي انا محبوس فيها دي زي ما ربنا خرجه من مكة يا رب خرجني منها زي ما دخلت فيها انا دخلت الدعوة دي عشانك ما تفتنيش باي فتنة في الدعوة دي يا رب ما تخليهاش انا دخلتها عشانك قلبي يتفتن بالدنيا فيها او يتفتن بالمركز فيها او يتفتن بالشهرة فيها او يتفتن بثناء الناس فيها او يتفتن بذم الناس فيها يا رب انا دخلتها عشانك خرجني منها عشانك يا رب دخلتها صادق خرجني منها صادق يا رب وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل انك تبقى واثق في اللي انت عليه احنا اللي على الحق والدين ده هو الحق والالتزام هو الحق واي حاجة تانية هي الباطل وان تعددت درجات الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة يبقى القرآن الكريم يبقى ربنا بيقول لك هي دي عقدة الثبات بتاعتك صلوات الفرائض المحافظة عليها من تكبيرة الاحرام وفي الجماعة عشان تبقى عقدة قلبية حقيقية ثم قيام الليل والتهجد بين يدي الله ثم الدعاء والتوسل الى الله ثم يقين القلب ان انت على الحق ثم القرآن والاتصال المستمر بالقرآن تلاوة وعملا وفهما وتدبرا وقبل كل ده مش هتثبت الا لو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ثبتك كأن شوط الثبات ده كان وسط شوط الحب والشكر نرجع تاني تلاقي ربنا يقول لك ايه واذا انعمنا على الانسان نعم اهو اعرض نظام الندالة بتاع الانسان بقى اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوس ربنا بيقول لك شوف اديتهم نعم الدنيا شوف الايه اللي في الايات اللي بعدها ربنا يقول ايه ويسالونك عن الروح انتوا بتعملوا ربنا بيديك نعم قول شكرا كان الانسان عايز يهرب من امر ربنا باي حاجه كان الانسان بيجادل ربنا باي سفاه وخ... المهم يتسافه على الله سبحانه وتعالى المهم يت... فربنا بيقول له قل كل يعمل على شاكلته حسب اللي جواك هيطلع براك في الشغل بتاعك كل واحد مننا الشغل بتاعه بين يدي الله على حسب جواك لو انت جواك نظيف هتبقى من بره انسان مطاع لله لو انت جواك حاجه تانية بقى السكه اللي جواك موصله بقى على على الشهوات والمعاصي هتبقى من اهل الشهوات والمعاصي طب دي نعم الدنيا شوف اللي بعد كده ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا تبيعا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا يبقى بعد نعم الدنيا نزل لكم كمان نعم الدين عملوا ايه قصاد نعم الدين ده انا نزلت لكم مش اي نعمة ده انا نزلت لكم نعمة لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ده انا نزلت لكم نعمة صرفت لكم فيها من كل مثل عشان تفهموا كل حاجة وتطبقوا كل حاجة ده ربنا بيصف, بيوصف القرآن وتعظيم القرآن وتعظيم القرآن وايات ربنا اللي نازلة فجأة وقالوا لن نؤمن لك ليه بقى اصل الايات القرآن دي مش هي الايات اللي مقنعانا امال انتوا عايزين ايات شكلها ايه حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا فجر لنا ينبوع كده او تكون لك جنة من نخيل وعنب واعناب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا لا استنى او تسقط السماء علينا كسفا واحد تاني يطلع لا او تأتي بالله والملائكة قبيل يوم واحد تاني ظاهر في الصورة او يكون لك بيت من زخرف يوم واحد عشر ظاهر في الصورة او ترقى في السماء لا استنى ترقى بايه ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كده انت تحس ان في عشرين واحد من من سفهاء المشركين ملمومين حوالين النبي كل واحد يقول قاعد يقول كلمة والتاني يقول الكلمة التانية والتالت يقول الكلمة التالتة السفهاء دول كلهم قل سبحان ربي هو انا اله ما ان كنت الا بشرا رسولا فبعد نعم الدنيا قبلها بالسفاهة وبعد نعمة الدين نعمة القرآن برضو قبلها بالسفاهة بيختم هذا الشوط بقول الله سبحانه وتعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق ضيعتوا عليكم خزائن الرحمة بتاعت الله سبحانه وتعالى ثم الشوط الاخير في الصورة قول الله سبحانه وتعالى يبقى لغاية دلوقتي يا جماعة عظم تعظيم ثم الخوف والرجاء ثم شوط طويل عن الحب والشكر في وسط اسباب الثبات ما عادش غير التوكل على الله ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا انت مسحور ولا ايه قال حاسب لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا شايف القوة شايف اليقين المستمد من التوكل على الله والاحساس ان ربنا هو عضدك ونصيرك بك به تصول وبه تجول وبه تحول وبه تقف وجه الطغيان والباطل فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة الوعد بتاع الافساد اللي في اول الصورة خالص جئنا بكم لفيفة هتيجوا بقى لانكم هتكونوا افسدتم انتوا الوقت لما صلحتم مكنت لكم في الارض لما هيجي وعد الاخرة الافسادة التانية اللي ربنا ذكره في اول الصورة جئنا بكم لفيفة هنلمكم كلكم في مكان واحد اللي هو فلسطين ليه عشان لما تنزل خبطة العقوبة عليكم تبيدكم مرة واحدة كلكم فهذا هو الذي يحدث الان ونراه امامنا تماما من تحقق وعد الله سبحانه سبحانه وتعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مقت ونزلناه تنزيلا ربنا بيتكلم عن القرآن ليه قلنا كل شوية كلام عن القرآن لانه هو مصدر تحقيق كل مشاعر الاحسان ثم تختم الصورة بالكلام عن الله وعظمة الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها انت قبل ربنا تعلي صوتك مش بالادب طب توطي صوتك ما انت قلبك كده مش هيحس يبقى انت صلي الصلاة اللي الخشوع بتاع قلبك فعلا يبقى يليق بمقام عظمة الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبر وتكبيرة يبقى سورة الاسراء بتتكلم عن ايه يا جماعة بتتكلم عن الامامة في الدين اللي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ام الانبياء في الاسراء وبتقول لك ان الامامة في الدين دي من ثمار معية الله من ثم... اللي هي من ثمار الاحسان فبتقول من اولها بترغبك في الاحسان طب يا رب انا عايز ابقى محسن عشان انا امامة الدين وانا امامة الدنيا اجيب الاحسان ازاي يا رب هديك الطريق الى الاحسان ربنا جاب لنا الصورة اللي هي من خلالها بنحقق الاحسان اولها ذكر حال من اساءوا وعقوبة ربنا وانتقام ربنا منهم بسبب ايه اساءوا بسبب حب الدنيا عشان كده قبل ما ربنا يكلمك عن مشاعر الاحسان كلمك عن حب الدنيا عشان لما يخرج الدنيا من قلبك تيجي مشاعر الاحسان تدخل بعد كده شوط الطاعة اللي كله فتنة مال ونساء كأن ربنا بيقول لك هي دي اللي هتضيعكم لو ما حسبتوش منها وبيقول لك ان حب الدنيا هو اللي هيخليكم ما تطبقوهاش وبيقول لك التكاليف دي اللي هي مقابلها في التوراة الوصايا العشر كما قال ابن عباس اللي هي ملخص التوراة ربنا بيقول اهو انا نزلت لهم التوراة افسدوا نزلت لكم القرآن هتعملوا ايه هتحبوا الدنيا وتفسدوا ولا مشاعر الاحسان هتبقى في قلوبكم وتتبعوا امر الله ايه مشاعر الاحسان الحب التعظيم الخوف الرجاء الشكر التوكل طوفان من المشاعر الربانية من خلال سورة الاسراء التي تتكلم عن تحقيق الاحسان من خلال القرآن كده يا جماعة احنا خلصنا الشوط الثاني من كتاب الله وهو من يونس للاسراء هندخل في الشوق اللي هو في اخر مكة نزل في اخر مكة هندخل في الشوط الثالث باذن الله وهو سورة الكهف اللي هنسمع معظمها النهاردة في التراويح سورة الكهف دي بداية شوط جديد بقى من الكهف للفرقان ثمان صور بعد ما بيخلصوا بتبدأ على طول الطواسين الثلاث صور اللي اولهم طاسين او طاسين ميم وبعد كده بيبدأ شوط الف لام ميم المكي يعني دي بقى ايه وبعد كده الحواميم يعني هندخل في صور تانية انما مجموعة الصور دي من الكهف للفرقان الصور دي بعضها نزل في وسط مكة وبعضها نزل في اخر مكة وبعضها نزل جزء منه من مكة وجزء من المدينة زي سورة الحج المهم ان ربنا جمعهم مع بعض لان الثمان صور دول لهم مقصد اساسي وهم صور تربوية كل صورة بتركز على جانب معين ركن معين من اركان بناء الشخصية الملتزمة كل صورة هتستفاد منها فايدة ضخمة في جانب معين من الجوانب اللي لازم تبقى عندك بعد الثمان صور هتبقى خرجت بثمان صفات في الثمان صور زائد الثمان صور بيركزوا على نقطة واحدة مشتركة وهي ايه العبادة سورة الكهف ربنا بيقول فيها عن العبادة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي جلسة الضحى وتسبح الاصال بعد الكهف مريم دي كلها في المحراب اصلا سيدنا زكريا وسيدة مريم بعد مريم سورة طه فسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه ومن اناء الليل فسبح واطراف النهر لعلك ترضى جلسة الضحى وجلسة تسبيح الاثار وقيام الليل بعد كده سورة الانبياء اللي كلها بتتكلم عن عبادة الملائكة وعبادة الانبياء بعد كده سورة الحج بتتكلم عن ايه المؤمنون بتتكلم عن ايه من اول كلمة بس الذين هم في صلاتهم خاشعون بعد كده سورة الحج عبادة الحج غير ايات العبادة اللي فيها بعد كده بعد سورة الحج سورة بعد سورة الحج سورة النور والفرقان النور بتتكلم عن ايه يا جماعة في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال برضه جلسة الضحى وتسبيح الاصال وسورة الفرقان اللي بتتكلم عن عباد الرحمن وقيام الليل بتاع عباد الرحمن وسورة الفرقان اللي بتتكلم عن القرآن وتلاوة القرآن وعدم هجر القرآن يعني اذا الشوط ده كله بيركز على عبادة زائد كل صورة بتركز على صفة غير الصورة التانية سورة الكهف ليه اسمها سورة الكهف سورة الكهف تميزت بيه يا جماعة اول حاجة الرسول عليه السلام سن لينا ان احنا نقرأها كل يوم جمعة قال لك طب ليه يا رب ده اعلى كثافة في صورة صورة 10 صفحات سورة الكهف يعني مش كل والله احد يقراها بعد كل صلاة ده 10 صفحات على الاقل كل اسبوع تقراها مرة طب ليه لا ده كمان اول 10 ايات او اخر 10 ايات على اختلاف في الترجيح بيعصبوك من فتنة الدجال طب ليه لا كمان ده الصورة دي فيها اربع قصص قصة اصحاب الكهف قصة صاحب الجنتين واللي كان بيدعوه قصة موسى والخضر قصة ذو القرنين اربع قصص لم تذكر في القرآن كله ولا مرة غير في الصورة دي يعني صورة مميزة جدا الصورة دي بتتكلم عن ايه سورة الكهف بتتكلم عن ايه سورة الكهف يا جماعة اول ما تدخل الصورة كده هتلاقي اهل الكهف قدامك وهم منويين ان هم يطلعوا على على الجبل عشان يروحوا الكهف عشان يعبدوا يعبدوا ربنا ويعتزلوا المجتمع الكافر بتاعهم يا طب هتسيب اهل الكهف بالله عليك تسيبهم لا يمكن تسيبهم هتفضل ماشي وراهم هتفضل تطلع الكهف الجبل وراهم ونفسك اتقطع من كتر الطلوع بعد كده هيروحوا لغايه الكهف يدخلوا جوه ويناموا بعد ما يناموا هتفاجئ ان في اتنين ماشيين مع بعض وقاعدين يتجادلوا والحوار بينهم سخن وقاعدين ماشيين وشكلهم بقالهم فتره ماشيين ولسه هيفضلوا ماشيين قال لا ده صاحب الجنتين وصاح وصاحبه اللي قاعد يدعو الى الله كان قال له صاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره ودخل جنته جو الحوار وتكرار الحوار وجو المشي يحيلك بالحركه في الدعوه الى الله هتفضل ماشي وراهم طبعا هتسيبه ازاي وهو بيدعو الى الله لوحده هتفضل ماشي وراه لغايه ما يدخلوا الجنه ولغايه ما التاني ربنا ينتقم منه لانه ما استجابش لدعوه الله استريح شوية بقى تفاجأ بسيدنا موسى موسى لا لا يمكن اسيبه رايح فين يا سيدنا موسى رايح مجمع البحرين يا خراشي مجمع البحرين ده بقى ده مسافة بعيدة قوي هفضل ماشي ورا سيدنا موسى مش هسيبه ابدا تفضل ماشي ورا سيدنا موسى لمجمع البحرين لغاية ما يقابل الخضر طب وبعدين بقى يستريح لا الخضر ياخده ويسافروا من بلد لبلد ويسافروا عبر السفينة ويروحوا يبنوا جدار ما انتش قادر بس هتبني معاهم بعد كده هتموت من جوع انت ما اكلتش من ساعتها وهم بيستطعموا القرية عشان يدوهم طعام سيدنا موسى سيد القدر كمان مفيش اكل يعني كل المجهود ده وكمان مفيش اكل علو الهمة في الطريق لله سبحانه وتعالى بعد كده سبت سيدنا موسى وانت خلاص هتقع من طولك هتقع من طولك لقيت مين لقيت ذو القرنين رايح فين هياخدك من مغرب الارض لمشرق الارض هيلففك الكره الارضيه كلها خلصت ذو القرنين طبعا وانت خارج مقتول عايز واحد تستريح فيها الواحه دي بتاعت بكره بقى اللي هي صوره مريم باذن الله ولكن انا بقول لكم الكلام ده ليه عشان اقول لكم صوره الكهف مليانه حركه قد ايه يا جماعه كلها حركه صوره الكهف الصفه اللي بتركز عليها في المسلم الحركيه بس بمفهوم القران مش بمفهوم الواقع الحركيه انك تبقى انسان متحرك انك انت ما تقعدش لدينك مهما كانت ظروفك اتحرك لو انت مستضعف في الارض اتحرك عشان العباده زي اهل الكهف لو انت انسان الضلال منتشر في الارض اتحرك عشان الدعوه زي صاحب صاحب الجنتين لو انت انسان الدوله بتاعتك مقامه خلاص اتحرك عشان الجهاد وعشان نصره الدين بالدنيا لو انت انسان خلاص الامور مستقره في بلدك وفي قومك وال- والاخوه على اتحرك عشان طلب العلم يبقى اذا سوره الكهف بتقول لك اتحرك مهما كانت الظروف القصه الاولانيه اهل الكهف اللي اتحركوا للجبل عشان العباده والعقيده القصه الثانيه صاحب صاحب الجنتين اللي اتحرك عشان الدعوه القصه الثالثه سيدنا موسى اللي اتحرك عشان طلب العلم القصه الرابعه ذو القرنين اللي اتحرك عشان الجهاد وفي اخر قصه ذو القرنين اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين اللي هي طريقه صنع السبائك اللي هي ربنا بيقول لك ان الدين ممكن ينتصر بالدنيا يعني في سوره الكهف ربنا بيقول لك خمس اعمده تنصر بيهم الدنيا بالدين وبيقوم بيهم الدين العباده الدعوه العلم الجهاد الدنيا لازم يبقى ليك ثغر من الخمس ثغور دول عشان كده ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا نقراها كل جمعه ليه عشان كل لان دي الصوره الكامله للمجتمع المسلم المجتمع المسلم لازم يبقى كده اي واحد في المجتمع المسلم لازم يلاقي له مكان في الخمسه دول عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا نقراهم كل جمعه عشان ايه عشان كل يوم جمعه تدور على نفسك في سوره الكهف ما لقيتش نفسك في في صغر من الصغور الخمسه يبقى انت مالكش اي فايده لدينك ولا ليك اي قيمه لدينك لو ما لقيتش صورتك ظهرت في صوره الكهف لو ما لقيتش نفسك ظهرت في هذه الصوره ما لقيتش لنفسك مكان فيها يبقى انت لسه حبيب قلبي لسه ما وصلتش لسه فعلا ما بقيتش من اسباب اقامه بناء الدين في الواقع طبعا يا جماعه سورة الكهف بالم... بال... بالطريقة اللي احنا بنقولها ديت بتتحدث عن الحركية طب لما هي بتتكلم عن الحركية الحركية يعني اجري ادعو ده واجري اطلب علم عند الشيخ ده واجري اه، اه، روح التراويح هنا وروح التهجد هنا وسورة يعني بتخليك انسان متحرك واجري جاهد في سبيل الله في مشارق الارض ومغاربها بتقول لك خليك انسان متحرك اه طب ايه اللي منع الانسان عن الحركة ايه اللي بيشدك لورا عشان ما تعرفش تتحرك ها حب الدنيا هو اللي مقعدك هو اللي متقلك هو اللي مخليك تيجي تتحرك كأن الف كيلو جايين يتحركوا ما انتش قادر من كتر اثقال الدنيا اللي في قلبك عشان كده ما المقدمة والخاتمة وما بين القصص وبعضها في التعليقات اللي ما بين القصص وبعضها ربنا بيعالج حب الدنيا في القلب وإنا لجعلون ما عليها ايه صعيدا جوزة هتفنى هتبقى ولا شيء هتبقى لا يوجد ليها اي اثر بعد كده انتوا متعلقين بايه ربنا بيقول لك الدنيا دي كلها كلها ولا شيء ده من اول المقدمة ثم بعد قصة اهل الكهف تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه يكلمك عن النار والن- والجنة دايما الجنة والنار في الصورة كتيرة جدا يا جماعة ليه عشان يقول عشان علاج حب الدنيا اكبر علاج حب الدنيا هو تعظيم الاخرة في القلب بعد كده بعد قصة صاحب الجنتين اطول شوط لعلاج حب الدنيا في الصورة من اول انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح ده شوية شوية نجيلة طلعت وماتت شوية اثار طلعت وماتت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الباقيات الصالحات هي اللي باقية امال المال والبنون دول زينة زينة شوية زخرفة كده وهتروح للحياة الدنيا فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الدنيا دي ولا شيء لغاية اخر الصورة وربنا بيقول لك عقوبة الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر الله لان كانت عينه باصة للدنيا فما بصتش لايات ربنا في الكون فما وصلش لله سبحانه وتعالى سورة الكهف بتتكلم عن حركية المسلم انك لازم تكون متحرك انك لازم تكون في صغر انت سده ان لازم تكون بتجري في الدعوة يا بتجري في العبادة يا بتجري في الجهاد يا بتجري في طلب العلم انما ما تقعدش ابدا ايه اللي بيقعد حب الدنيا الصورة بتركز على علاج حب الدنيا في القلب من غير ما ننسى يا جماعة ان شاء الله نقول ليه الكهف سميت بهذا الاسم ما الاربع قصص متميزين وما ذكروش قبل كده ما كانت تسمى قصص القرنين ما كانت تسمى سورة مجمع البحرين ما كانت تسمى سورة آه، صاحب الجنتين ليه اتسمت الكهف عشان حاجات كتير اول حاجة ان لما صاحب الجنتين خرج يدعو الى الله خرج يدعو وهيتعب في الدعوة بس عارف انه اخر اليوم راجع بيته سيدنا موسى لما راح مجمع البحرين عشان طلب العلم خرج يطلب علم بس بعد ما يخلص مع الحاضر هيرجع لقومه طيب ذو القرنين خرج لف الارض كلها بس عارف انه بعد ما يلف الارض هيرجع وطنه انما اهل الكهف يا جماعة اما خرجوا كانوا عارفين انهم مش راجعين تاني فتضحية مهولة ان هم خارجين وعارفين اللي هيرجعوا لاهلهم ولا اخواتهم ولا اصحابهم ولا حبايبهم ولا وطنهم ولا ارضهم ولا بعد كده بقى هي... هيدوقوا من ملذات الدنيا وشهواتها لانهم اعتزلوها اهل الكهف سابوا كل حاجة عشان ربنا كل حاجة وسابوها وهم عارفين انهم مش راجعين لها تاني فتضحية مهولة عشان كده تسمى الصورة باسمهم تاني حاجة ان الكهف ده كان هو المسجد الوحيد اللي بيعبد فيه الله على هذه الارض في هذا الوقت ال- اهل الكهف عبدوا ربنا في هذا الكهف اللي ما كانش فيه مسجد تاني على هذه الارض بيعبد ربنا فيه غيره فربنا خلت ذكره تالت حاجة هي قصة اهل الكهف بت- بتشير لقضية ايه الدعوة ولا العلم ولا ايه ها العبادة انما بقت قصص ال- الدعوة العلم كأن ربنا بيقول لك ان البداية والمنطلق بتخرج من الكهف ان البداية عشان هي كده اول قصة عشان كده ربنا بيقول لك ان البداية هي الكهف ان البداية هي العبادة ان البداية هي المؤمن العابد مش هتقدر تشتغل في الدعوة غير لو كنت مؤمن عابد مش هتقدر تواصل في طلب العلم غير لو كنت مؤمن عابد ولو اشتغلت هتبقى منافق لان ال- الدعوة بتدخل في القلب امراض والله العظيم يا جماعة اكتر من الامراض اللي بتدخل في, أهل في, في قلب اهل الدنيا وممارسة الدنيا والعلم بيدخل في القلب امراض اخطر من امراض اهل الدنيا وممارسة الدنيا قال لا طب وبعدين لازم عبادة عشان كده الشوط ده كله بيركز على العبادة الثمان صور دول ليه لان العبادة هي اللي بتحفظ لك قلبك من فتن الدعوة ما انت لما تلاقي لك 100 200 300 ولا 1000 ولا 2000 ولا 5000 واحد قاعدين قدامك انت فكرك قلبك هيبقى بيبقى شكله ايه وده يقول لك جزاك الله خيرا وده يقول لك ايه الكلام اللي انت قلته ده يبقى ده يمدح وده يذم هتلاقي قلبك بيفتن قلبك هيفتن في الاخر يبقى العباده هي اللي هتعمل حصن حوالين قلبك ما يدخلش فتن الدعوه ولا فتن العلم يبقى العباده هي اللي في الاول خدوا بالكم يا جماعه ترتيب الصوره ان العباده الاول وبعد كده الدعوه قم الليل وقم فانذر بعد كده يجي العلم لان العباده والدعوه الاتنين طهروا قلبك من الدنيا تماما عشان كده التكثيف الشديد على حب الدنيا في النص الاولاني في القصتين دول تطلب العلم العلم الاحترافي بقى انت في الاول هتطلب علم طبعا بس علم اساسيات الدين تطلب العلم الاحترافي بعد كده يتمتن دينك اكتر واكتر بقيت بعد اول ثلاث قصص من اهل قوم الليل وقوم فانذر واقرا بقيت راجل اخرج جاهد واخرج انصر الدين بالدنيا انما لو انت لسه مش راجل وتقول له روح العراق عراق ايه يا حبيبي اذا كنت انت هنا في مصر ما بتدعوش إلا الله اذا كنت انت هنا في مصر ما بتقومش الليل اذا كنت هنا في مصر ما بتطلبش العلم ادي الاول علامه المرجله قم قم اقرا ادي علامة المرجلة العلم والعبادة والدعوة بعد كده اقول لي انا عايز اروح العراق اقول لك اطلع يا حبيبي على العراق عايز اروح افغانستان يا حبيبي الله على افغانستان انا عايز انصر الدين بالدنيا واعمل شركة كبيرة تكسب مليارات عشان انصر الدين بالدنيا اقول لك يا حبيبي اطلع انت الوقت راجل الدنيا مش هتفتنك انما قبل ما تأدي علامة المركبة تقول لي انا عنصر الدين بالدنيا وايه دليلك اصلا ان انت راجل في الدين وايه دليلك انك انت صادق في الدين اصلا تقول لي انا عايز اجاهد وانصر الدين بالدنيا ايه دليلك اصلا انك انت صادق في الدين كأن الصورة بتقول لك برهان الصدق امام نفسك على انك انت فعلا رايح تجاهد او طالع للدنيا عشان ربنا انك انت تبقى فعلا محقق الحاجات الاولانية اللي في الصورة فسورة الكهف يا جماعة من, ها من اجل هذه الحكم سميت باسم سورة الكهف زائد حكم تانية ولكن احنا بنركز على الفوائد الاساسية في هذه السورة سورة الكهف بتبتدئ بالمقدمة ثم المقدمة اللي ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام فيها ايه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد لله ربنا بدأ اول القرآن بالحمد ونص القرآن بالحمد وبعد يعني ربنا جاب الحمد في القرآن شوفوا يا جماعة سورة الفتحة اول القرآن وسورة الكهف العلماء قالوا نص القرآن يعني فيها الكلمة اللي جاية في نص القرآن يبقى افتتح النص الاولاني بالحمد والنص الثاني بالحمد وبعد كده سورة فاطر ثلاث ارباع القرآن يعني هتلاقيها بالظبط في ال 22 ونص كده في القرآن وسورة الانعام يعني في الجزء السابع اللي هو بعد ما ربع القرآن خلص كأن ربنا بيحط لك يعني محطات شحن في مسألة الثناء على الله عشان دايما قلبك يبقى مليان ثناء على الله سبحانه وتعالى دايما قلبك يتجدد فيه الثناء على الله الحمد لله الذي انزل على عبده على ده, ده حاجة انت شايلها على كتفك المسؤولية والامانة حمل الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منك اللي الرسول من شدة حمله لهذه الامانة فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا هتذبح نفسك خلاص هتفصل رقبتك عن جسمك من كتر الهم رحمة بنفسك ما انزلنا عليك القرآن لتشقى شوفوا الرسول من شدة هم الدين ربنا نزل له القرآن قال له خفف عنك واحنا من شدة البرود في هم الدين محتاجين ان احنا 5000 خطبة عمال ابدا نحس يعني ايه هم الدين ويعني ايه مسؤولية الدين ويعني ايه حرقة القلب على احوال المسلمين وعلى احوال ان راية الدين مش مرفوعة في الارض وعلى احوال ان الناس بتموت على غير لا اله الا الله قصة اهل الكهف عايزين نعلق فيه يعني عايزين نعلق فيه على تعليقات مهمة قوي يا جماعة لما اعتزلوا قومهم شوفوا بيقولوا ايه واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف طب روحوا الكهف بقى طب الوقت الكهف فيه مشكلة كبيرة جدا ايه هي اي مسكن عشان اعيش فيه لازم شرطين الشرط الاول مرافق الحياة اعيش ازاي في سكن ما فيهوش صرف صحي وما فيهوش مية وما جنبوش اجيب اكل منه لازم مرافق الحياة الحاجة التانية لازم يكون واسع ما اقدرش اعيش في اوضة متر في متر طول عمري فالكهف الوقت اول حاجة ضيق تاني حاجة مفيش مرافق حياة احنا اعتزلناهم ما عادش ينفع ننزل لهم طب هنموت من الجوع ولا ايه طب الوقت لازم نعتزلهم يبقى الحل ايه شوفوا بقى الثقة في الله واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا الى الكهف رقم واحد ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر يعني يبسط ويوسع يعني الضيق بتاع المكان ربنا يوسعه لكم وي- ويهيئ لكم من امركم مرفقة مرافق الحياة يبقى يرزقكم بمرافق الحياة اللي انتم محرومين منها لما كانت مو... في يعني التوكل ان انا لما يبقى فيه سبب اخد بالسبب وانا قلبي مع الله انما احيانا انت مضطر تفوض مفيش اسباب اصلا هعمل ايه لما تكون ده ظنك في الله ربنا سبحانه وتعالى شوف عمل لهم ايه بقى شوفوا العطاءات الربانية اللي ربنا ادالهم في الصورة وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين في فترة اشتداد الحر الشمس ما تجيش عليهم ليه عشان ما يجيش ضربة ده هيناموا 300 سنة كل يوم الشمس تضربهم 10 ساعات ولا حاجة يبقى ضربة الشمس ولا حاجة تيجي واذا غربت تقرضهم ذات الشمال العلماء يقول لك ان الانسان محتاج الشمس 3 دقايق على الاقل في اليوم يبقى في وقت الغروب اللي الشمس فيه اشعتها خفيفة تيجي عليهم عشان ايه عشان ياخدوا حاجتهم ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ابن عباس يقول لك ان عينهم مفتوحة طب عينهم مفتوحة ليه في العلم الوقت يقول لك ان الانسان لو قعد قافل عينه سنة كاملة بصره يروح يبقى المحافظة على البصر ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال اسباب كتير جدا المحافظة على, على, على عليهم الم- قرح الفراش اللي بتيجي بعد اسبوع واحد لما الانسان ينام في مكانه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط عشان لو حد قرب من هذا الكهف لاي سبب من الاسباب يشوف كلب يقول ده كلب جبلي هياكلني ولا يعمل فيها حاجة يطير ويهرب على طول من غير ما يبص لهم ومن غير ما حاجة تؤذيهم والكلب نفسه نايم سبحان ربي مين اللي حماهم ومين اللي حفظهم ربنا بيقول لك انا حفظتهم قد ايه ده حتى الكهف اللي منسوب لأهل, لأهل الكهف دلوقتي في وسطه في نبع مية اعتقد ان هو في عمان او في الاردن في وسطه في نبع مية متفجر من وسط الجبل نبع مية يعني اخبرني بهذا واحد دخل هذا الكهف بنفسه يعني نبع مية كأن ربنا من- من توكلهم على الله بعت لهم مرافق الحياة يا جماعة بعت لهم المية من وسط الجبل ليه كل ده عشان الثقة في الله سبحانه وتعالى طب يا رب العطاءات دي ادتها لهم ليه عشان الحركة عشان التضحية اللي يضحي ربنا يديله ويفتح عليه ويحفظه ويواليه ويكون معه سبحانه وتعالى بعد قصة اهل الكهف ربنا ادانا روشتة للثبات روشتة للثبات ليه يا رب اصل احنا لو ظروفنا زي ظروف اهل الكهف او ظروف اي حد في اي زمن من الازمان زي اهل الكهف هتبقى مشكلة كبيرة هنثبت ازاي هنستحمل المعوقات اللي في وشنا ازاي ربنا اداك روشتة الثلاث حاجات دول لو ثبت عليهم واي واحد داخل بيت ربنا جديد لو ثبت عليهم هيثبت باذن الله رقم واحد والثلاثة ورا بعض في ثلاث ايات ورا بعض رقم واحد واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا يبقى ايه قرآن الآية اللي بعدها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ايه الصحبة الصالحة الآية اللي بعدها وقل قل اقف كلم الناس كلم الناس عن ربنا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الدعوة الى الله ربنا اداك الروشتة اللي لو عملتها ايد فيها القرآن وايد في ايد اخوك وانتوا الاتنين ماشيين في صف في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى التلات حاجات دول هم اسباب الثبات يا جماعة لو احنا طبقنا هذا الامر ثم بعد كده ربنا يقول لك ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم بهم سرادقها شوف بقى الجزاء من جنس العمل شوف هم عملوا ايه في المؤمنين عذبوهم وحبسوهم وبهدلوهم وعملوا فيهم اللي ما اتعملش واحصروه شوف ربنا يعمل فيهم ايه احاط بهم سرادقها يتحبسوا في النار زي ما كانوا حابسينهم في الارض وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمول زي ما كانوا بيعذبوهم ويحرموهم من الميه ويحرموهم من مرافق الحياه يتحرموا من مرافق الحياه بل بالماء, بالماء المغلي يومين وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه اذا كان البخار المتصاعد شوى الوش امال الميه لما هتنزل في الجوف والعياذ بالله تعمل ايه بئس الشراب وساءت ايه مرتفقة قارن ما بين كلمة مرتفقة وبين ويجع ويهيئ لكم من امركم مرفقة شوف اية الجنة بقى شوف اللي صبر عشان ربنا شوف اللي اتعذب عشان ربنا شوف اللي اتحبس عشان ربنا شوف اللي اوذي عشان ربنا ربنا بيديله ايه نعيم الرفاهية الهائل بقى في الجنة اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم من تحتهم ده علامة الملك الانهار ما جاتش غير مرتين في القرآن كله من تحتهم هنا مرة وفي يونس مرة كل الايات التانية في القرآن تجري من تحتها انما من تحتهم اللي هو علامة الملك دي جت في المرتين دول بس تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب الا لابسين ده اه والثياب بتاعتهم سندس واستبرق ومتكئين على الارائك تحس بجو الرفاهية الهائل نعم الثواب وحسنت ايه مرتفقة زي ما هم اوذوا في مرافق الحياة في الدنيا ربنا هيعطوهم في الجنة ما لم يتصوروا من التعويض وزي ما التانيين دول اذوهم في مرافق الحياة في الدنيا ربنا هي, هي يعني هيسيء هيسيئهم في هذا الامر في الج- في, في جهنم والعياذ بالله بما كانوا لا يتصورون ولا يتخيلون يبقى اذا يا جماعة كل قصة النار اللي مذكورة بعدها او العذاب المذكور بعدها متناسب مع موضوع القصة عشان كده ايات العذاب هنا تناسبت مع جريمة اهل الباطل وايات النعيم تناسبت مع عمل اهل الحق القصة اللي بعدها قصة صاحب الجنتين الاية اللي بعدها ايه وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ها ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها هي ايه جريمة صاحب الجنتين ان ربنا اكرمه زي ما اكرمنا وجحد نعمة ربنا فقضيته انه جاحد ما هوش شاكر جاحد لله فربنا بيقول ايه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة المفروض ان يوميها ال- الكبيرة عقوبتها اكبر ولا الصغيرة الكبيرة يبقى اللي مخوفه الكبيرة ولا الصغيرة الكبيرة يبقى يجيب الكبيرة الاول ولا الصغيرة الكبيرة طب ليه ربنا ذكر الصغيرة قبل الكبيرة لان الجاحد هي دي المعاملة بتاعته عليك ليا الف جنيه وجنيه قمت واقف قدام الناس قلت لهم ده ما عمليش حاجة طول عمره طب هات لي الالف جنيه والجنيه والجنيه قبل الالف جنيه يبقى يبقى امتى تتحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة لما يكون الانسان جاحد للفضل وجاحد لمنة الله سبحانه وتعالى عليه يبقى العقوبة ناسبت الايه الجريمة بعد كده القصة الثالثة يا جماعة قصة موسى والخضر من اعظم قصص القرآن قصة بتقول لك لازم يكون عندك علو همة في طلب الحق واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين مش هقعد مش استريح مش هقف خطوة واحدة لغاية ما اوصل المكان اللي ربنا قال اوصل عليه عزيمة عايزين الايه دي نكتبها ونعلقها قدامنا كده في اوضتنا ليه عشان تفتكر دايما العزيمة في الطريق الى الله لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين ليه يا موسى ليه يا موسى بن عمران عشان طلب العلم يبقى اذا عزيمة في سبيل طلب العلم وفي سبيل الوصول الى الله سبحانه وتعالى واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة لو هفضل ماشي مئات السنين فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز لما عدى الميقات بتاع ربنا سيدنا موسى حس انه تعب قال اتنا غداءنا جعان لقد خدوا بالكم يا جماعه سيدنا موسى بيقول ايه اتنا ايه غداءنا يعني ايه جعان هو كل ولا ما كلش ما كلش وعرف بقات الخضر فرجع قابل الخضر فضل ماشي مع الخضر الثلاث قصص لغاية ما سفروا من بلد لبلد هيموتوا من الجوع بقى استطعما اهلها من اول الرحلة لغاية دلوقتي ما دقش لقمة سيدنا موسى عليه الصلاة فابوا يضيفوهما لغاية ما ساب الخضر ما كانش شايفين يا جماعة علو الهمة والصبر والتحمل عشان الدين عشان الدين تنسى الاكل عشان الدين تنسى النوم سيدنا ابراهيم في سورة الانعام 24 ساعة من غير نوم عشان الدين سيدنا موسى هنا شوف قد ايه من غير اكل عشان الدين الدين عشان الدين تنسى شهواتك ولما تكون مع الله قلبك بيخف ما بتحسش باي احتياجات لشهوات الدنيا بترتفع فوق الدنيا سورة الكهف بتكلمك عن خروج حب الدنيا بتقول لك انك لو بقيت مع الله ممكن ترتفع نفسك وتسمو حتى عن اساسيات الدنيا يبقى عندك احتمال غير غيرك عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت يطعمه ربه ايه ويسقيه بعض العلماء قال ده, ده الزاد الايماني ده الايمان بتاع القرآن اللي كان جبريل بيدرسه اياه ده الايمان بتاع العبادة كان بيخليه ممكن يستغني فترات طويلة عن الطعام والشراب اللي اهل الدنيا بسبب ثقل الجسد بيخليهم يحتاجوه يبقى اذا يا جماعة اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا جعان وتعبان طب انت كنت في الاول قبل الميقات كنت بتقول انا لا هجوع ولا هتعب ولا هعمل ولا ولا استريح ايه اللي خلى سيدنا موسى يتعب سيدنا محمد بيفسرها في صحيح البخاري بيقول ما مس موسى النصب سيدنا موسى ما تعبش غير لما جوز الميقات بس هي كلمة كده سيدنا قال محمد قال يعني ايه يا رسول الله يعني طول ما انت ماشي في مراد ربنا ما تتعبش ابدا مش هتدوق التعب غير لو جوزت المراد مش هتدوق التعب غير لو اللي انت بتعمله ده مش مراد ربنا منك يعني طول ما انت ملتزم طول ما انت بتجاهد نفسك طول ما انت شغال في الدعوة لو انت ماشي على مراد الله فعلا مش هتتعب انما لو عشان الدعوة ضيعت العبادة لو عشان العلم ضيعت العبادة لو لو ضيعت حاجة عشان حاجة في الدين يعني ما عدتش مستقيم على مراد ربنا تلاقي نفسك تعبت ربنا قال لك الايمان والعبادة رقم واحد بقيت كده فعلا واهتميت بالعبادة اكتر حاجة اي حاجة بعد كده في الدنيا هتعملها دعوة ولا جهاد ولا علم هتلاقي نفسك كأنك انت في رحلة كأنك انت في نزهة ليه يا جماعة اللي هي... هيبخل على نفسه بالتعب في العبادة ويشتغل في الدعوة او في العلم هيرهق اشد الارهاق فيه واللي هيتعب في العبادة ربنا هيريحه اشد الراحة في الدعوة وفي طلب العلم وفي سائر امور الدين انا بقول الكلام ده للناس اللي عايزين يبقوا دعاء والناس اللي عايزين يعملوا حاجة للدين اتعب في العباده ربنا يريحك في بقيه الدين كله ويخلي ايسر حاجه عليك طلب العلم ويفتح لك ذهنك وي... ويفتح عليك في الفهم اتعب في العباده ربنا يفتح لك في الدعوه وباقل كلام يؤثر ما تتعبش في العبادة ووفر الوقت للحاجات التانية هتتشق أش... هتجد اشد المشقة في سائر الاشياء يبقى اذا دي من اهم الفوائد اللي احنا يجب ان ناخد بالنا منها في هذه القصة من الفوائد الجميلة اللي مش عايزين نعدي القصة من غير ما نقولها اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ربنا قال ان اداله الرحمة قبل العلم ليه لان لو انت عندك علم وما عندكش رحمة هتستثمر العلم في تبديع الناس وتفسيق الناس والقسوة على الناس انما لو عندك رحمة هتستثمر العلم في دعوة الناس والرفق بالناس واصلاح الناس بالايه بالحسنى قصة ال ال الخضر يا جماعة يعني للأسف طبعا خلاص احنا تقريبا كده ايه جوازنا الميقات جوازنا الميقات خمس دقايق فاحنا مش هنقدر نكمل اكتر من كده بدقيقة او دقيقتين انا عايز اقول لكم بس ان قصة الخضر بتتكلم عن ايه حسن الظن في الله السفينة لما اتخرقت اهلها زعلوا وكان هو الخير وعرفوا بعد كده ان هو الخير والغلام لما اتقتل ابوه وامه زعلوا وبعد كده عرفوا لما ربنا رزقهم ابن صالح ان ده هو اللي كان خير ليهم والجدار لما ابو ابو الطفلين لما ابو الطفلين مات وسابهم يتامى وما وحدش قدر ي- عارف يقول لهم ان لهم كنز تحت الارض وطلعوا فقراء وطلعوا يتامى كان ده الخير ليهم وتعرف بعد كده ان الخير لما كبروا وبلغوا اشدهم ثم استخرجوا كنزهم بالتاكيد هيستعملوه بعد ما كبروا لو كان الكنز ده استخرجوه من اطفال كان حصل ايه كان طلعوا اطفال اطفال مترفين او كان حد طمع فيهم او حد كان قتله انما لما يبقوا اقوياء اشداء متان في الدين والدنيا وربنا يجيب لهم الكنز بتاعهم هيستثمروا هذا الكنز في الدين والدنيا فعلا بدون اي بدون اي سفاهة او بدون اي انفاق فيما لا يحل من امر الله سبحانه وتعالى يبقى اذا يا جماعة القصة بتقول لك ان امر ربنا كله خير كله خير اوعى تقول ان في حاجة شر ابدا كل حاجة بتحصل خير طول ما انت على طاعة الله كل حاجة بتحصل يقينا خير بل ربنا بيقول لك ايه لما الخاطر بيفسر لموسى هو عمل كده ليه فلما بيفسر له هو قتل الغلام ليه قال له ايه فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وايه واقرب رحمة اردنا طب لما بيقول له هو بنى الجدار ليه قال له ايه فاراد ربك ان يبلغ اشدهما طب لما فسر له هو خرق السفينة ليه قال له فايه فاردت ان اعيبها مع العيب قال فاردت عشان ينسب العيب لنفسه مش لربنا ومع الخير ان هم يبلغوا اشدهم ويستغلوا كنزهم نسبها لله فاراد ربك طب ليه مع قتل الغلام جاب ال جاب ال جاب الاراده من يعني ارادنا ربنا اراد وكمان الانسان اراد ليه جاب الضمير ارادنا ليه يا جماعه عارفين ليه ده تدريب من ربنا لنا او توجيه من ربنا لنا على حسن الظن في الله تخيل يعني امبارح مثلا سمعت حاسه اول امبارح ان ام واخده طفلها سبع سنين فقامت معديه قبل الفطار معديه الرصيف الواد ما عداش معاها جت عربيه سحلت الولد انا سمعت البتاع يعني ايه انت عارف لما تقعد كده ربع ساعه انت مش قادر تنطق يعني حاجة يعني استغفر الله العظيم ساعتها بتقعد تفكر طب يا رب ليه يا رب استغفر الله العظيم ليه يا رب انتوا عارفين يا جماعة في صحيح البخاري الخضر عامل ايه في الغلام ده ده قتله يا جماعة ده نزع راسه من جسمه يا جماعة ده قتله قتله كأن ربنا هنا بالذات قال فأردنا ان دي ارادة ربنا ولازم تبقى ارادتك اوعى تظن ان حتى لو مشهد زي ده شفته ان مش ده اللي الخير ان مش ده اللي في الخير ده اللي في الخير ولازم تعرف ان ربنا لا يريد الا الخير ولازم لما تشوف المناظر دي تقول يا رب ليك حكمة يا رب ويا رب ليك رحمة يا رب وانا مرادي لا يخرج عن مرادك يا رب سبحانه وتعالى يعني لو الانسان حتى حصل له حاجة من دي يقول يا رب انا راضي انا يا رب قضاك احب الي من بصري واحب الي من الدنيا اللي تاخد مني لاني واثق ان ده في خير فربنا هنا جاب فأردنا عشان يقول لك لازم يبقى مرادك على مراد الله لازم حتى لو حاجة صعبة زي دي يبقى مرادك على مراد الله وتبقى موقن ان هي اللي فيها الخير العظيم من الله القصة الاخيرة قصة ذو القرنين مفيش تعليقات كتير على قصة ذو القرنين معانا يا جماعة في هذا المقام انا بس عايز اعلق على كلمة واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا يعني ربنا اداك سبب حاجة امشي ورا السبب اللي اداهولك احيانا بعض الاخوة تلاقي اخ مثلا حفظه ضعيف ما بيعرفش يحفظ انا عايز ابقى طالب طالب علم يا ابني شوف ربنا اداك موهبة ايه وامشي وراها انت راجل صحابك بيحبوك امشي في الدعوة انت راجل ايمانياتك امشي في التربية الايمانية انت راجل بتحفظ وذكي وعبقري امشي في الح- طلب العلم انت راجل مفكر وبتقدر تساوي عقليتك استنباطية امشي في التفسير وفي الحديث وفي السيرة عشان تطلع الكنوز اللي فيهم شوف ربنا اداك ايه واخدم دي ربنا اداك مال امشي في الانفاق شوف ربنا اداك ايه يا جماعة في بعض الاخوة يا جماعة للأسف يعني بيصر على حاجة بابها مقفول شوف الباب اللي ربنا فتحه لك وادخل منه كل واحد يا جماعة الثغر من الثغور الخمسة دول اللي في الكهف يشوف انهي ثغر منهم اللي ربنا فتح له بابه ثغر العبادة ده كلنا لازم نبقى فيه ده كلام منتهي الاربع ثغور الباقيين انت تنفع ايه انت ربنا مديك موهب ايه اهل نفسك باذن الله والله اعلم ربنا يستعملك فيه ولا لا ده حسب قلبك وحسب قبول الله وممكن تفضل تشتغل في صغر وربنا يستعملك في صغر تاني يعني حاجه يعني يعني يعني ياما ناس دي واحد ما كانش يطمح انه يبقى دعيه هو كل قضيته انه عايز يبقى عالم او مفسر او او او وفوجئ انه يعني يا جماعه ما تعرفش ربنا يستعملك في ايه انما شوف الباب المفتوح اخيرا يا جماعه ما ننساش ليه ربنا ذكر طريقه صنع السبائك ال- السبائك بتاعت الكيمياء دي عشان ربنا يقول لك ان الدنيا سلاح من اسلحه نصره الدين خد بالك وليه ربنا ذكر ان ال- ان ذو القرنين القرنين مرضاش ياخد منهم فلوس عشان يبنوا بالسد قال لهم تعالوا ساعدوني تعالوا علمكم السد بيتعمل ازاي ليه لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد ما انت لو اديتني السمكة انا هبقى تابع ليك علمني ازاي اصطاد عشان يبقى ليا شخصيتي المستقلة التبعية والاعتمادية الصفتين دول هم اللي ضيعوا الامة الجهل عندنا جهل في الدنيا والاعتمادية على غيرنا في جميع من الابرة للصاروخ الاعتمادية على غيرنا ربنا ذكر الصفتين دول كأنه بيقول لازم في الدولة الاسلامية يكون في علم وانارة حتى في علم الدنيا ولازم يبقى في اعتمادية على النفس ولازم اعتمادية على الغير فايدتين مهمين جدا في اخر الصورة اه اخر اية في الصورة لازم نعلق عليها لان فايدتها خطيرة جدا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ها فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل حاجتين ايه هما فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ايه احد علماء السلف قالوا ان فليعمل عملا صالحا يعني الاتباع لسنة رسول الله يعني عمل على سنة رسول الله ولا يشرك بعبادة ربه احدا يعني الاخلاص لله قالوا دول شرطي قبول اي عمل اتباع السنة والاخلاص ليه يا رب في سورة الكهف اللي بتتكلم عن الحركة في الدعوة وفي العلم وفي نصرة الدين كانت اخر اية بتتكلم عن الاتباع كأن ربنا بيقول اتحركوا عشان تنصروا الدين بس اوعوا وانتوا بتتحركوا تخرجوا عن سنة رسول الله فالحركة المنضبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الوقت ان احنا نلاقي حد يشتغل في الدعوة ويخرج عن سنة رسول الله حد يشتغل في نصرة الدين ويخرج عن سنة رسول الله اي حد بيشتغل في نصرة الدين لا يسعى ان يخرج عن سنة رسول الله فربنا بيقول لك ان سورة الكهف بتتكلم عن ايه عن الحركية وانك لازم تشوف ثغر من الثغور الخمسة اللي, بي... اللي بيقوم به عليهم الدين وانك لازم تكون منضبط في هذه الحركة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك المكتبة مفتوحة بعد درس العصر يا جماعة وبعد صلاة التراويح كل يوم ان شاء الله اللي عايز يستعير شرايط من المكتبة يستعير